بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في صحة وعافية وأن يعيننا سبحانه وتعالى يعيننا بفضله وكرمه على ذكره وشكره وحسن عبادته إيه، أمسية التربوية اليوم إيه، احنا بنحاول تذكير كده سريع بنحاول في الأمسيات التربوية ان احنا ننتقي إيه، مشكلة مثلا وردت فيها رسائل من اخوة واخوات فبحاول اعالجها او ما يعني يصلح في علاقة الانسان بينه وبين ربه وبينه وبين دين الله سبحانه وتعالى وبينه وبين إخوانه ودائما وأفضل إن هو يكون ال- أو تكون الأمسية التربوية منطلقة في تقديم هذا الإصلاح أو التصور أو أيا كان اللي بيقدم في الأمسية يكون من خلال نص من النصوص بحيث إن لو فقد الإنسان كثيرا من الكلام الذي قيل فلا يضره ذلك لأنه خرج بنص من آية أو حديث لذلك انا احيانا قدر المستطاع بتعمد قدر المستطاع يعني ان تكون الامسيه ليها شعار قراني او نبوي من كلام الله سبحانه وتعالى او كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص فلقاء اليوم هيركز في علاقه الانسان باخوانه لقاء اليوم هيركز ان شاء الله في علاقه الانسان باخوانه احنا ممكن زي ما قلت قبل كده ناخد ايه بتتكلم في الدعوه الى الله آية في آه، علاقة الإنسان بالله في العقبات التي تقابل الإنسان آه، لقاء يوم بما إن يعني على آه، من آه، يح- يصحح أحاديث ليلة النصف من شعبان وأهمية إن الإنسان يترك المشاحنة بينه وبين إخوانه أو حتى من باب تأهيل النفس للإقبال على رمضان آه، قضية العلاقات بين ال- آه، الإخوة آه، بعضهم البعض وأيضا بين الأخوات يعني إن مسألة آه، أفضل شيء يقدمه الإنسان المؤمن بينه وبين إخوانه قضية حسن الخلق ولذلك تجد كتب كثيرة في قضية الأخلاق وكان الأئمة رضوان الله عليهم يفردون أبوابا لمسألة الأدب والآداب ولذلك آه، م- مما يعني الواحد تعلمه من المشايخ كانوا يحثونه في بداية الالتزام أو بداية الطلب على أهمية قراءة أبواب الأدب في السنة بل أذكر من نصائح أحد مشايخي يعني إيه، انه كان يقول لي لابد ان تكثر من قراءة باب الادب ولو في كتاب رياض الصالحين بحيث يكون ابسط عليك واي شرح له وان تعود اليه إيه، مرات ومرات وده مهم ان الانسان لما نتكلم على قضية الادب والاداب والاخلاق ان تستقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يفسر ذلك من اثار السلف الصالح فالانسان يجالس هؤلاء ويسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع من شروحات أهل العلم على الآيات والأحاديث بتتكلم في قضية الأخلاق بحيث إن الإنسان بيعيد ضبط قضية الخلق على مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم طيب آه، بسبب برضو يعني الخلافات اللي بتحدث بين كتير من الإخوة والأخوات وللأسف انتشار ال- آه، هذه الخلافات وصعودها على وسائل التواصل مع كتير من ال- مثلا المشاكل الواحد بيسمعها مثلا فلان كتب إيه، او فلان انتقد فلان او كذا فجه في ذهني ان انا كان لقاء اليوم وسبحان الله اللقاء ده انا كنت يعني نفسي اتكلم فيه من فتره لكن الحمد لله الواحد كان تعب شويه إيه، كان نفسي اتكلم على مساله إيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح للخير مغاليق للشر ثم ر- وجدت باب من أبواب الأدب في كتاب الأدب المفرد في آه، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله آه، بعنوان باب المسلم مرآة أخيه فقلت بدل ما أعمل ده في درس مرآة أخيه في درس ومفاتيح الخير في درس نعملهم في درس واحد ونسميه مرآة الصدق ومفاتيح الخير ولا سيما إن أنا آه، سمعت تعليقات لدكتور طه نجا يعني أحد مشايخي ربنا يحفظه في هذا الباب وهو حقيقة له تعليقات نفيسة على كتاب الأدب المفرد لكنها للأسف لم يعني لم تبث على الشبكة ومش موجود يعني ممكن قريبا ربنا يتم ذلك وتنزل في كتاب يعني فاستفدت جدا من التعليقات ديت على آه، هذا الباب والباب ثلاث أحاديث يعني فقط فقلت ما المانع إن إحنا لقاء اليوم يبقى قراءة هذا ال- الباب ثلاث أحاديث من كتاب الأدب المفرد اللي هو بعنوان باب المسلم مرآة أخيه بحيث اللي حابب يعمل بحث عليه ويقرأه معانا ونقرأ أيضا حديث اللي هو في ابن ماجه وإن كان بعض أهل العلم ضعفه لكن إن شاء الله المعنى صحيح وقريب يعني حديث في سنن ابن ماجه مروي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر فمجلس اليوم باذن الله سبحانه وتعالى وتعليق على هذه الاحاديث الاربعه الثلاثه آه، اللي موجودين في الادب المفرد والحديث اللي موجود في ابن ماجه اللي هو انا بسميه بعنوان مفاتيح الخير خلاص وزي ما قلت الجامع اللي انا بحاول نتكلم فيه في اهميه ضبط علاقه الانسان باخوانه ودي مسألة مهمة ولا سيما لمن يريد أن يعمل آه، في في الواقع لأن ال- ال- ال- اللي هيختار العزلة أو حتى هيمارس أي عمل إصلاحي في دين الله سبحانه وتعالى من خلال إن هو منعزل أو من خلال عدم تكوين علاقات مع الناس أو اشتباك في العلاقات مع الناس ممكن لا يحتاج كثيرا إلى هذا الأمر لكنه سيفاجأ إذا حصل نوع من المخالطة مع الناس واشتباك مع الواقع سيخرج آه، ستخرج أشياء كانت بداخله لا يعلمها و- وده أنا اتكلمت عنه في شرح حديث الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم شوف هنا جمع النبوي النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المخالطة والأذى وكأن كل مخالطة للناس تستلزم وجود الأذى من الناس ده طبيعي الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على فممكن بقى الدروس اللي زي دي تتجمع مع بعض ويبقى نوع من السلسلة في علاقات يعني مثلا ده درس أظن كان بعنوان العلاقات الاجتماعية أظن كده إن شاء الله ده موجود كان على ال SoundCloud وكان في درس أيضا بعنوان الثابت والمتغير إيه، في حياة المسلم أو حاجة زي كده برضه ده موجود برضه مرفوع على اليوتيوب وال SoundCloud فده ممكن يضم ليهم الدرس ده إن شاء الله و- وغيره بإذن الله لما ربنا يمن علينا بغيره من الدروس تجمع مع بعض في مسألة آه، آه، ال- آه، يعني المسلم الذي يريد أن يعمل لدين الله لكن طبيعي أثناء سيره في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بيحتك بإخوانه آه، و- وطبيعي إن ده أهم مدخل من مداخل الشيطان يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخبر أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن يعني الشيطان لم ييأس من إيه بقى؟ الشيطان لم ييأس من التحريش بينهم يبقى الشيطان آه، يئس من قضية أن نشر الشرك كلية مرة أخرى وأن ترتد هذه الأمة لكن لم ييأس أن يحرش بين أفرادها فبالتالي لابد أن نستوعب هذا الأمر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الدعوات الثلاث لله سبحانه وتعالى في صلاة أطال فيها والصحابة استغربوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلت في الصلاة قال صلاة رغبة ورهبة دعوت الله بثلاث دعوات فأجابني في اثنتين ومنعني الثالثة فكانت الدعوة التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم هي ألا تجعل بأسهم بينهم شديد خلاص وكنت اتكلمت في التفصيل في آية آه، سورة الأنعام في دروس سورة الأنعام في قول الله سبحانه وتعالى ويذيق بعضكم بأس بعض إن إحنا أحيانا البأس الذي لدينا بدلا من أن نوجهه إلى أعدائنا نوجهه للأسف إلى إخواننا فده السائر في الطريق إلى الله ينبغي أن يكون على حذر لذلك أول جريمة حصلت بين البشر كان سببها هذا الاحتكاك بين ابني آدم يعني إذا كان أول معصية كان سببها النظر آه، آه، لا تمدن عينيك فآدم عليه السلام نظر إلى الشجرة ودخل إليه إبليس عليه لعنة الله من باب أنه ينظر إلى هذه الشجرة فيشتاق إليها ويتمنى أن يأكل منها فكانت المعصية الأخرى بين البشر واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا لاحظ إن هم كانوا رايحين يعملوا طاعة وبرضو القصة دي أظن مشروحة في درس لوحده على الساوند ربع ساعة كده آه، لاحظ إن هم كانوا رايحين يعملوا طاعة يعني مش كانوا تنافس دنيوي آه، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فتخيل المفاجأة إن هم رايحين يعملوا طاعة ثم تكون النتيجة في الآخر ان واحد للاسف قتل آه، اخاه ودي يعني يعني نسال الله السلامه والعافيه محدش يتعجب من مساله ان هو آه، يعني تخيل مثلا ربنا يعافينا الاثنين رايحين يعملوا اي عمل ديني وينشا الحسد بينهما لدرجه ان يقتل احدهما الاخر دي مصيبه وده بيحصل واللي بيقرا في سير العلماء وما حدث من التحريش بينهم او خروج بعض الافراد لاثاره الفتنه بين العلماء ده كثير جدا جدا جدا ويعني لاقى منه العلماء ما لاقوا حصل مع الامام الطبري ومع الامام البخاري وغيره من الائمه فلأجل ذلك ينبغي مراجعة مثل هذه الآداب والأخلاق يعني بين الفينة والأخرى نبدأ مع كتاب الأدب الأول اللي هو بعنوان مرآة الصدق لأن ده ال- ال- دور الإنسان تجاه أخيه ولا سيما في وقت خطئه ولا سيما في وقت إيه في وقت خطئه ثم ننطلق بعد ذلك إلى دور الإنسان مع عموم إخوانه في الدين وكيف يكون الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى مفتاحا للخير يرضى الله سبحانه وتعالى عنه تمام طيب نبدأ قال الإمام البخاري باب المسلم مرآة أخيه المسلم مرآة أخيه وبوب الإمام البخاري دائما بيبوب بقطعة من الحديث سواء فيها نوع من التغيير بعض الكلمات وبيكون له فقه الإمام البخاري في ذلك فبدأ بأثر موقوف على أبي هريرة ثم تقريبا نفس الأثر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم مع زيادة في كلامه ثم ذكر حديثا ثالثا أول حديثين الأثر اللي موقوف على أبي هريرة اللي هو من قول الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه والحديث آه، بيتكلم على الفعل الإيجابي الفعل الجيد الفعل الذي ينبغي أن يقع من المؤمن الحديث الثالث عكس هذا الفعل فكأن احنا عندنا نوعين من الأحاديث أو حديثين لأنهم حديثين وأثر فعندنا حديثين الحديث الأول بيتكلم على الفعل الجيد الفعل الإيجابي الذي ينبغي أن نتخلق به الحديث الثاني بيتكلم على آه، فتنة يقع فيها المسلم للأسف مع أخيه ويتسبب في إيذاء أخيه وهنتكلم على ده إن شاء الله لكن في الحالتين إن وكأن المسلم وجد من أخيه شيئا التقط فيه حاجة سواء ال- الشيء ده عيب أو خطأ أو لا يليق به أيا كان واستعمل هذا الأمر سواء في الخير أو في الشر طيب نشوف الأثر الأثر الأول ب- ذكر الإمام البخاري بسنده إلى أن وصل إلى عبد الله بن رافع قال عن أبي هريرة قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه من التعبيرات الجميلة أوي اللي سمعتها من شيخنا يعني الشيخ طه بيقول إيه بيقول فارق بين المرآة والكاميرا فارق بين المرآة والكاميرا ومصيبة الكاميرا الآن ب- بما تحويه معنى الكاميرا من اتساع اللي هي بقى وسائل التواصل والبث المباشر وال screenshots اللي بتتاخد والتسجيلات اللي بتتاخد فارق بين المرآة لأن المرآة تعكس اسمعوا ال- ال- الحديث بيقول ايه او الاثر بيقول ايه المؤمن مرآته مين مرآته اخيه مرآة له هو تعكس له هو صورة لا تعكس للناس يعني المرآة حينما يقف الإنسان أمامها تعكس له الصورة بتعكس له هو الصورة بتعرفه هو فقط مش بتنشر لعموم الناس يبقى ده أول فارق بين المرآة والكاميرا أن المرآة تعكس ال- تبين لك أنت وحدك أنت بتقف قدام المرآة بمفردك ل- ت- ترى فيها تتزين ترى فيه شيء تصلحه فحينما تجد صديقا لك مؤمنا مسلما آه، يقوم ببيان آه، الخطأ والعيوب من باب النصح ويبين ذلك لك وحدك في السر لا يفضحك لا ينشر ذلك عكس الكاميرا اللي بتلتقط المشهد وتذيعه للناس غرضها الفضيحة أما الأول غرضه النصيحة ده أول فارق و- وأنا ليه بقول هنا الفارق بين المرآة والكاميرا لأن الحديث الت- التاني اللي هو الأثر بقى الثالث في الباب هو هنا بيور- بيعرفك نموذج الكاميرا بقى أصحاب ال- الفضايح والبث المباشر واللي ماسكين مش عارف screenshots وتسجيلات و... ودي مصيبة إن شاء الله لما تيجي هتكلم عنها للأسف أصبحت مستشرية نرجع تاني المؤمن مرآة أخيه فده الفرق الأول الفرق الثاني أن المرآة لا تحتفظ بالصورة يعني مجرد ان انت غيرت العيب في نفسك بتجد ان المر- المرآة مباشرة تغيرت فيها الصورة فهو الغرض لما المؤمن لما غرضه انه بينصحك من من جمال التعبير بالمرآة بمجرد ان انت اتغيرت او يعني حاولت انك انت تتصلح هو لا ي- بي- يمسك عليك الامر ويذلك به ويذكرك ويذكرك به لا هو ليس هذا غرضه اصلا ابتداء هو غرضه النصح هو غرضه انك انت تكون في إيه، زينتك بين الناس ولا يرى منك الناس شيئا قبيحا ده غرضه فهو جاء إليك المؤمن جاء إليك بدور المرآة ليقف أمامك وحدك في السر لا ليفضحك ثم أيضا من وظائف المرآة أنها لا تكذب هي انعكاس للواقع الكاميرا بيحصل فيها لعب وت- وتزوير وتزييف للحقائق أما هذه المرآة الصادقة عشان كده أنا سميت الدرس مرآة الصدق والصدق هنا بمع... ب... ب... له أكثر من معنى معناه أنه يعكس لك حقيقة حالك لا يكذب ولا يزور ولا يتجمل أيضا مش معنى أنك صاحبه إن هو يكذب عليك إيه... لا ده هو بيقدم لك الحقيقة كاملة مش غرضه أن هو يتقرب إليك ولا يتزلف إلى غيرك لذلك من الآيات الرائعة اللي أرجو أن أنتوا ترجعوا تقرأوا تف- تفاسيرها آية س- النساء 135 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ما تخليش صلاة القرابة تمنعك من النصح والقيام بالقسط والشهادة بالحق إن يكن غنيا أو فقيرا ما تخليش مستواه المادي أو مركزه الاجتماعي أو وظيفته تمنعك أيضا لا تحابي الغني وتأتي على الفقير إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ما تخليش الهوى ولا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا لها معنيان أن تعدلوا لئلا تجوروا في الحكم أو إياك أن تظن أن الهوى هو اللي هيأتي بالعدل أظن كان ليا شرح الآية فيما أذكر يعني فالخلاصة رجعوا لشرحها موانع قيام الإنسان بالقسط القرابة الخوف من المركز الاجتماعي اتباع الهوى دي المذكورة هنا في الآية أما المؤمن لا, لا يفكر في هذه الأمور المؤمن ناصح لأخيه ينصح له من معاني النصح أصلا في اللغة الخلوص من الشوائب فزي ما العسل كده بيصبح خالص من الشوائب فكذلك أيضا كذلك المؤمن ينصح لأخيه الدين النصيحة فالمؤمن مرآة أخيه خلاص يبقى قلنا المؤمن غرضه الإصلاح فيأتي إليك سرا هدفه الأساسي أن يقرب ال- آه، مش عارف الصوت كده في- الصوت كده مستمر أظن الصوت إن شاء الله موجود طيب آه، بقول هدفه الأساسي هو مسألة الإصلاح ليس آه، ال- زي ما الإمام ابن رجب كده كان له كلام الفارق بين النصيحة آه، وال- و- والتعيير والفضيحة يعني فأقصد إن المرآة هدفها بالنسبة لك المؤمن حينما يأتيك سرا يبين لك خطأ هو غرضه أن تصلح أنت هذا الخطأ وبمجرد أن أصلحت أنت هذا الخطأ الأمر انتهى يقعدش يقول لك فاكر لما كان عندك مشكلة كذا فاكر لما أنا نصحتك والله أنا مش عارف من غيرك كنت هتعمل إيه يا أخي والله يا أخي ربنا يخليني ليك والله والله الواحد مش عارف يعني لولا وجوده في حياتك كان زمانك ضايع ويقعد يذلك بالنصيحة ديت لا المرآة خلاص الصورة فيها بتتغير بمجرد أن غيرت ما فيك ثم بقى شوف تكملة ال- ال- الأثر قال إذا رأى فيه عيبا أصلحه دايما من من أسباب اختلاف الشراح في النصوص القرآنية والنبوية بيسموها عودة ضمير يعني الضمير بيعود على إيه أو لما يكون في ضمير مستتر أو ضمير موجود إن إحنا نفك الجملة إذا رأى مين الفاعل هنا مين اللي رأى هل إذا رأى المؤمن في أخيه المرآة هنا كأن المؤمن أصبح مرآة حقيقية ده بيسموه زي ترشيح بقى تكملة ال- ال- المثل شبه الأثر شبه المؤمن بالمرآة ثم تحدث عن المؤمن كمرآة حقيقية ف- فلو القول الأول إذا رأى الفاعل هنا المؤمن فإذا رأى المؤمن في المرآة اللي هو في أخيه يعني عشان كده جت آه، المذكر إذا رأى فيه عيبا أول ما المؤمن بيأتيه نصيحة من أخيه لأنه بيثق في أخيه اللي هو مرآة حقيقية صدق إذا رأى فيه عيبا أصلحه المؤمن يبادر إذا جاءته نصيحة يبادر بالإصلاح ما يقعدش بقى يقول له عليك بنفسك وانت مالك وانت هتمسك لي المرايه طب انا امسك لك المرايه طب انت عن ماسك عليا خطا طب ما انا عندي ليك اخطاء كتير وانا ساكت تيجي تقول تنصح آه، يعني اخاك في الله تقول له والله احنا احنا مثلا حاسس بالتقصير بكذا يقول لك طب ما انت كمان مقصر في كذا وكأن يعني ف- يعني تي- شيء عجيب جدا تنصح بعض الاخوه تقول له بس التعامل مع اخوانك بهذه الطريقه نداله يقول لك طب ما هم عملوا معانا كده ايوه يعني لو افترضنا ان كلامك صح يعني هو ندل انت شايف انك تبقى ندل يعني يعني شيء عجيب جدا الرد على الخطأ بخطأ فالمفروض اذا رأى فيه لو قلنا ان رأى الفاعل هنا المؤمن اذا رأى في اخيه اللي هو المرآة عيبا اي بمجرد ان يخبره اخوه بعيب يبادر المؤمن على طول جواب شرط اذا على طول رأى اصلحه يبادر باصلاح هذا الامر لا يجادل لأنه مشغول المؤمن مشغول بتزكية نفسه وإصلاحها مش مشغول ب إن هو يرد على الآخرين ولا أن يتجمل ولا أن يتزين هو مشغول بصورته أمام الله الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالقلب هذا اللي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى وأعمال الإنسان يسعى الإنسان إلى إصلاحها فحينما يقدم المؤمن الناصح لك نصيحة بادر باستغلالها وذلك من الآثار اللي كنت سمعتها زمان وإن كان ما- للأسف أظن بحثت لم أجدها سمعتها من الشيخ يعقوب زمان آه، بيقول كان أحد الناس بيقول لأخيه أتعرف من ينصح من قلة الناصحين في الدين يعني بيقول له تعرف حد ينصحنا احنا عايزين حد شوف وشوف ال- الحرص أن يتطلبوا النصيحة أتعرف من ينصح فقال له أتعرف من يقبل هو في حد بيقبل النصيحة وكأن وده للأسف موجود وكأن من أهم أسباب إعراض الناصحين عن النصح كثرة المعترضين والمجادلين فأصبح الواحد بيفكر ألف مرة قبل أن ينصح أخاه هيفهمني إزاي طب هو هيفهمني غلط طب هو هي مش عارف إيه طب هاجي أنصحه الاقيه بيجمع لي اخطائي بعد كده وعامل عليا مش عارف آه، فيلم وعامل عليا حفله وعامل عليا بث مباشر انت بت- يعني اصبح للاسف مفيش مأمن في العلاقات مفيش امان في هذه العلاقات كأن العلاقات غرضها الانتصارات النفسيه بين الناس وما ابرئ نفسي لكن اقصد لابد ان نسعى الى تزكيه نفوسنا وتحسين اخلاقنا فمساله ان ان قبول النصيحه مهم جدا ليه كمان آه، او كيف يسعى الانسان الى قبول النصيحه ان تبادر ببيان آه، انك عندك استعداد لقبول النصيحه في ناس بتعطيك امارات واشارات آه، آه، بي- بيسهل الطريق على من امامه لينصحه وفي واحد يخوف الناس انها تنصحه يعني في واحد آه، من كثرة يعني تعامله بنوع من ال- الغضب و- والردود العنيفة هو يخوف الناس يقول لك يا عم لا انا مش هنصحه والناس تقعد آه، تتناقل النصيحة من يريد من يستطيع ان يبلغها لفلان والناس خايفة تبلغه ليه ده المؤمن هين لين سهل قريب المؤمن هين لين سهل قريب ففي قرب من السهولة انك انت توصل له النصيحة و- و- وهين ولين الموضوع ليس بهذا ال ال ال ال بهذه الصعوبة يعني طيب آه، يبقى الحديث المؤمن ومرآته أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه وقلنا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني آه، إذا رأى فيه عيبا أي إذا رأى المؤمن في أخيه عيبا بادر بإصلاحه ده تأكيد لمعنى المرآة ديت إن هذه مرآة إيجابية فعالة لا تنتظر أن يطلب منها المؤمن النصحة بل هي تبادر فإذا رأى المؤمن من أخيه شيئا بادر إلى إصلاحه وذهب إليه وخد بالك إذا رأى فيه لو قلنا الفاعل بقى هنا ال- اللي هو الم- المرآة بقى اللي هو المؤمن ال- أخوه بقى اللي هينصح ده الفاعل فإذا رأى المؤمن فيه هنا الهاء اللي هو أخوه إذا رأى المؤمن في أخيه عيبا يعمل إيه؟ ما قالش مجرد نصحه شوف هنا التعبير أصلحه دوره الأساسي في الإصلاح الإصلاح عن طريق إن أنا ممكن أروح أنا أصلح الموقف حتى لو هو مش آه، مش قادر يعمل ده ماشي الإصلاح إن أنا أساعده كويس الإصلاح إن أنا أخبره بطريقة معينة هدفه الإصلاح هدفه الأساسي الإصلاح وليس فقط إن أنا أرمي النصيحة في وشه خلاص لا طيب ده الأثر الأول مش عايز أطول عليكم النهاردة كالعادة نروح الأثر الثاني سريعا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أبي هريرة لكن من آه، يعني طريق آخر ده بقى مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه شرحنا المؤمن وتعبير أخيه إنه مرآة له هو ولأخيه هذه العلاقة التي أقامها الدين أقوى العلاقات والروابط التي قامت على هذا الدين وهذا لا يمنع بقية العلاقات الأخرى من علاقات النسب والقبائل والحرف والأوطان لكن أعلى هذه العلاقات ويظهر هذا عند التعارض لعلاقة هذا الدين فالمؤمن مرآة أخيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقى يا جماعة الكلام العملي للأخوة الكلام العملي للأخوة الأخوة مش مجرد هذا الكلام آه، الرسائل ال- الديباجات المحفوظة على الواتساب اللي بتتبعت آه، عن الأخوة أنا أخوك وأنا بحبك ومش عارف إيه أيوة أين العمل وتطبيق هذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الجوانب العملية لقضية الأخوة فقال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه والمؤمن أخو المؤمن أيوة ده العقيدة ده المعنى آه، المعايش ده المعنى الذي بداخلك ت- تطبيقاته بقى العملية ايه من لوازم هذه الأخوة انه بيعمل ايه بقى يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه تاني يبقى أول حاجة تقرير العقيدة العقيدة الإيمانية هذه الأخوة العظيمة طبعا من أجمل الصور اللي اتكلمت على هذا الأمر قضية الأخوة الإيمانية وما يعتريها من يعني أشياء و... وكيفية إعادة الأخوة مرة أخرى بين ال- حتى لو حصل اقتتال والنهي عن مفاسد الأخوة من الغيبة والتجسس والسخرية سورة إيه أكيد عرفتوا سورة الحجرات سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة والعجيب إن سورة الحجرات من أكثر السور التي ذكرت فيها أسماء التقسيمات يعني فيها طائفة وفيها شعوب وفيها قبائل وفيها قوم وفيها يعني إن- الطبيعي ان المجتمع منقسم حسب قبائل بحسب الاوطان بحسب الشعوب بحسب الحرف إيه، ده طبيعي هذه التقسيمات لكن فوق كل هذه التقسيمات الاخوه الايمانيه ده فوق كل شيء فقال صلى الله عليه وسلم على مستوى ال- العقائد والمعاني اللي في صدر الانسان المؤمن مرآة اخيه والمؤمن اخو المؤمن طيب تفعيل ده عمليا ايه يا جماعه يكف عليه ضيعته الضيعه إيه ال- يعني مصالحك التي تخشى ضياعها ايا كانت بقى مصالحك في بيتك في شغلك في اموالك انت سافرت وخايف من اشياء تضيع إيه، زي وتجارة تخشون كسادها في حاجة انت خايف تضيع ضيعتك وت- وتخشى هلاكها وانت اضطررت واضطررت للتخلي عنها مثلا فهنا يأتي دور آه، الصديق الناصح المؤمن مرآة أخيه مرآة الصدق يكف هذه الضيعة مش يستغل نقطة ضعفك لا لا ده هو غرضه الأساسي أن تكون في أكمل الأحوال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما يحب المؤمن لنفسه أن يكون في أكمل الأحوال وأكمل الأخلاق يسعى كذلك لإخوانه يا جماعة المشاعر دي لابد أن تستقر بداخلنا ولعموم المؤمنين مش بس للي شبهي واللي طائفتي واللي حبيبي واللي صاحبي لعموم المؤمنين قدر المستطاع هذه المشاعر تجاه إخوانك المؤمنين يكف عليه ضيعته أنا لقيت واحد كتب حاجة منشور فيه غلط معين مش لازم على طول اخده share في الفيسبوك او quote tweet في, في تويتر وما انظروا الى هذا الدعي الذي يدعي العلم انظروا ايه مقدمة طويلة ايوه عمل ايه كتب الهمزة على سطر باين بدل ما يكتب يا جماعة خضتني والله والله كبرت الموضوع ماشي يا سيدي غلط ما قلناش حاجة كان ممكن تبعت له عادي يا سيدي افترض يعني حصل اي حاجة ال- ال keyboard كتبت حاجة غصب عنه يعني لماذا ات- سمع له غلطة في درس يقوم مقطعها وعيدها عشر مرات و- ويعمل لها فيديو مع مؤثرات صوتية ومشهد بقى آه، سقوط التمثال وان هو انهار وسقوط الأقنعة ايه اللي حصل يا عم ع- طب ما كلنا بنغلط مفيش حد ما بيغلطش لطالما كتب الأئمة آه، يعني آه، أشياء ثم آه، ع- يعني أصلحوها أو ندموا عليها أو أو لا سيما لو له فضل إذا بلغ الماء القلتين وده اتكلم عنه في مسألة مفاتيح الخير إن شاء الله لا سيما لو هو رجل يعني له فضل وله خير وله عطاء عظيم وهمة وخدمة للمسلمين لا تسعى لإسقاطه بوجود مثل هذه الأخطاء فتكف يعني خش له ابعت له حاول توصل حاول تنصح يكف عليه ضيعته يبقى الإنسان أحيانا يضطر أن يترك آه، بعض مصالحه لا يستطيع أن يكملها مفيش حد فينا قادر أن يكمل كل ال- الحقوق التي عليه تجاه أبيه وأمه تجاه زوجته أولاده أمواله أصدقائه في واحد بي بي أنت وأنت ماشي بتسقط منك أشياء هو يكف هذه الأشياء التي تسقط منك يحملها عنك هارون أخي أشدد به أزري لذلك طلب أن يكون وزيرا اشدد به أزري من معاني شد الأزر قيل إقامة الظهر يعني أنا واحد بديله ظهري وأنا مطمن زي ما هيجي بقى تكملة الحديث دلوقتي ويحوطه من ورائه يبقى ضيعتك التي تخشى ضياعها وهلاكها ولا تستطيع أن تحملها ثم أثناء سيرك أنت لا ترى في حاجات أنت غافل عنها في أشياء أنت في غفلة عنها الصديق السيء بيستغل هذه الأمور ي- ينتظر منك تلك الغفلة ينتظر منك هذا الخطأ التاني لا يحوطه من ورائه أحد إخواني جزاه الله خيرا إيه، كان يسمع الدروس بتاعتي ويبعت لي يقول لي خد بالك أنت قلت في درس كذا إيه، أنت أخطأت إيه، إن شاء الله ده سبق لسان وأنت ما كانش قصدك و- و- وجزاه الله خير الامر تكرر منه انا كنت بشعر من هذا الاخ هذا الحديث ان هو واحد بيحوطني من ورائي مش هو كان ممكن عادي يجمع كل الاخطاء ديت لان كلنا بنغلط وكمان لو اتجمعت إيه إيه إيه، لما بتجمع الواحد الاخطاء بتاعته إيه، وتظهرها قدام الناس الناس تظن ايه ده ده بيغلط كتير قوي مع ان طبيعي لان الاخطاء دي على على مدار مثلا 20 سنه فانت لما بتيجي تجمعها ذلك اي كتاب او درس تجميع اخطاء فلان غ- انت ما تاخدش بيه مطلقا كده محتاج تشوف آه، يعني طيب هو ده هل هي هذه هذه نقاط في بحر من العطاءات الصحيحة والخير والخيرة ولا هو كله كده ف ففعلا شعور رائع أن ييسر الله لك من يحوطك من ورائك يكف عليك ضيعتك ويحوطك من ورائك العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو المؤمن دي طبيعة المؤمن يعني مجرد الإيمان كان كافيا لذلك لذلك كتير من أهل العلم اللي حاولوا يتدبروا سورة الحجرات أظن حتى الشيخ ناصر العمر وفريد الأنصاري من المعاصرين وغيرهم كانوا بيتكلموا على خ- تكرار لفظ الإيمان ومؤمن وج- وجنس الكلمة وجذر الكلمة في سورة الحجرات والربط الأخلاقي بين الإيمان والحجرات وكنت قرأتها لناصر العمر في تفسير سورة الحجرات وأظن حتى كمان فريد الأنصاري استشهد عليها بالحديث لأن في حديث ذكره في تفسير سورة الحجرات بدأ يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه فاتكلم عن الإيمان الزائف أنه يؤدي إلى زيف الأخلاق أما الإيمان الحقيقي يؤدي إلى الأخلاق الحقيقية فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط هذه الأخلاق بقضية الإيمان فينبغي أن يكون ال- هذا هو المؤمن المؤمن لديه أمانة لا دين لمن لا أمانة له و- ويعني تلك الأمانة التي أصبحت للأسف فيها حالة من الإيه الاندثار وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة خطورة إن وده بقى جاي في الحديث اللي جاي دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة ما عادش فيه أمانة المجالس لا بالعكس مجلس والمفروض يعني كل الناس أعطت فيه العهود والمواثيق وتفاجأ إنه مش مثلا عرفوا واحد ولا اتنين لا إنه في نشرة الأخبار إنه موجود بس مباشر إيه ده فأنت بتتعجب طيب عشان ما اطولش برضو يبقى احنا خدنا المؤمن ومرآته اخيه اذا راى فيه عيبا اصلحه اثر موقوف على ابي هريره شرحنا المعنى المعنيين اللي فيه الحديث الثاني المؤمن ومرآته اخيه المؤمن واخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه خلاص الضيعه نقطه الضعف اللي بيخشى ضياعها وهلاكها وسقوطها والوراء الشيء الذي لا يراه وانت في غفله عنه طيب الحديث الثالث حديث عن المستورد مشدد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حقيقة يعني مرعب قال صلى الله عليه وسلم الحديث له أكثر من رواية لكن دي رواية أبو داود يعني أطولهم في جزء منه بس بألفاظ مختلفة وليس كاملا في البخاري لكن رواية أبو داود قال صلى الله عليه وسلم من أكل بمسلم أكلة أو أكلة يعني الاثنين صح إن شاء الله أو دي لها معنى ودي لها معنى بس معنى قريب يعني من أكل بمسلم أكلة أو أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم والعياذ بالله ومن كسي برجل مسلم فإن الله يكسوه من جهنم ده رقم اثنين رقم ثلاثة ومن قام برجل في زيادة مسلم من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعه فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة نسأل الله السلامة والعافية طيب تعالوا بقى نفسر الثلاث جمل دول أكل بمسلم أكلة أو أكلة كسي بمسلم أو قام بمسلم مقام رياء وسمعة ده بقى ده الشخص الكاميرا بقى ده الشخص الفضاح ده شخص اللي بينقب عن الهفوات والغفلات والأخطاء لينشرها لا ليصلحها خد بالك التعبير اللي فات إذا رأى فيه عيبا أصلحه يكف ضيعته يحوط من ورا شوف التعبيرات الرقيقة هنا شوف حرصه على النشر حرصه على الفضيحة حرصه على أن يغتنم من خلال أخطاء إخوانه أن يصعد على أكتاف إخوانه طيب من كده الحديث الشراح يعني لهم أكتر من طريقة في تناول الحديث ده ربنا ييسر ويعين يعني قال صلى الله عليه وسلم من أكل بمسلم أكلة أكلة أكلة يعني اسم مرة يعني كل مرة واحدة أكلة يعني لقمة يعني من أكل بمسلم أكلة أو أكلة فإن الله يطعمه مثلها جنة يعني أكل بمسلم الباقي هنا وكأنها باقي الآلة وكأن أخاك المسلم هو وسيلة زيادة أكلك وزيادة الأكل بيجي على المال ويعني الذين يأكلون في أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا فبالمال بيجي مع الأكل طيب فزيادة المال اللي حصلت له أو الطعام اللي طعمه أو ده كأن الوسيلة كانت أخوه طب هو إزاي هيزود دخله أو هياكل أو هيغتنم غنيمة من خلال أخيه ده ده يحصل ازاي فاشهر حاجه قيل ان هو يتكلم في اخيه عند احد الامراء او الاغنياء ليعطى هذا الرجل من المال يبقى هو بيكذب على اخيه بالزور والبهتان او حتى يلتقط عليه خطا ويسعى بالوشايه عن اخيه وده بيحصل حتى في الشغل وده ناس كتير قوي في الشغل يقول لك فلان خد بالك ده فلان بيعمل فاخوه كذا ويروح للمدير مش ليهم بقى اسامي اسامي كتير بقى اللي بيسميه عصفوره واللي بيسميه دبوس واللي بيسميه ايا كان لهم اسماء كتير دول فيروح للمدير ويقعد يقول له إيه من باب بس اديني نصيحه انا حابب اقول لك ان فلان زميلنا بقى له فتره بيجي متاخر اربع دقائق والشغل ما يحتملش الوضع اللي احنا فيه ده احنا في ازمه ولازم الشغل يبقى يعني الاربع دقايق دول بيفرقوا جدا جدا جدا على مدار الشهر احسب كده حضرتك اربع دقايق في الشهر في السنه قد ايه فانا بس حبيت اقول لك ان يعني انا طبعا بحبه جدا بس انا مضطر اقول لك لان مصلحه الشغل اهم من مصلحه الفرد ومصلحه الجماعه مقدمه وشويه كلام فارغ كده فهو هنا رايح ايه طبعا هو هو رايح يعمل كده ليه هو رايح يعمل كده عشان المدير يرقيه عشان ياخد يحصل على ترقيه آه، دبوسيه ده ما اعرفش بقى الناس اللي من مصر مش عارفين دبوس ترقيه عصفوريه برضو يعني فده هو رايح هنا بيرتقي على كتف اخيه فهياكل اكله وهيطلع ترقيه وهيتظبط تظبيطه نتيجه طعنه في اخيه وده ايضا من اللي بيسعى بالوشايه عند ال- يعني يروح يبلغ عنه مثلا يروح يقول لك ده انا اوه انا لقيت واحد ارهابي انا محتاج احافظ على البلد ضروري جدا ده فلان آه وتجد بقى ايه كتير من الالقاب الجاهزه ده فلان ده قطبي ده فلان سروري ده فلان ارهابي ده فلان وشويه اسماء كده وهو كده بير- بياكل باخيه من اكل بمسلم ذلك يا جماعه م- الامر ده مرعب ليه آه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتكلم بالكلمه يقول كلمه لا وده هيجي لنا ان شاء الله كمان في حديث اللي هو ان ده بقى مفتاح الشر يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا كلمه واحده بس لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا العلماء سواء في سياق الحديث لما الصحابه ذكروه او تفسيرات العلماء ونقد ذلك ابن عبد البر ان جماهير اهل العلم كانوا بيفسروا الحديث ده الذي يتكلم بالسوء عند الامير فيتسبب في أذى لأخيه المسلم يسعى بالوشاية آه، عند الأمراء فيتسبب في الأذى لأخيه لأن الكلمة قد آه، تضيع عمر إنسان تهوي به في النار سبعين خريفا لأن تضيعت من عمره سنوات بالأذى اللي تسببت فيه تلاقي واحد طالع يعمل مقطع قاعد بيتكلم في فلان وفساده اللي عمله ومش عارف ايه المقطع ده يتسبب في إيذاء ذلك آه، إخوانه واذى آه، مستمر وده زي ما قلت لكم مثال لنموذج بالمره ده مفتاح شر يعني ده واحد فتح باب شر على المسلمين فده لكن هو استفاد بقى التاني اللي اتكلم ان اكل بمسلم اكله اكله فده والعياذ بالله لو تسبب فيه آه، زي ما قال ابن عبد البر ان هو بقى ده عند الامير فده يهوي به في النار سبعين خريفه والعياذ بالله وهنا الترقية اللي ترقيتها التظبيطة اللي اتظبطتها الفلوس اللي خدتها كل ده هتاخد زيه من جهنم والعياذ بالله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم نسأل الله السلامة والعافية التاني نفس المعنى كسي برجل مسلم ده بقى ايه برضو خد تظبيطة تانية إيه ترقية أعلى لبس حاجة بقى خلاص غير كسوته ارتقى ارتقاء معينة دنيوية أيضا بسبب الطعن في أخيه ومن كسي ب ومن كسي برجل مسلم فإن الله يكسوه من جهنم يبقى هنا وكأن الباء باء الآلة وكأنه استعمل أخاه في آه، وسيلة زيادة المال عن طريق إنه يطعن فيه ويدور بقى يروح يتكلم عنده يتكلم عنه عند من يدور لو مثلا كلامه في السوشيال ميديا هي هيجيب له لايكات اكتر هو كده برضو بياكل بمسلم هيجيب له آه، مشاهدات اكتر هيجيب هو هنا بيختار واحد يكون ضحية بالظلم والعدوان و- والم- والمقام الثالث له بقى معنيين ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة يعني ايه من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة في معنى انه نفس الفكرة انه بيتكلم آه، عن اخيه ويغدر في اخيه لاجل ان هو يكون هو يجلب الى نفسه ال- ال- الرؤيه والنظر والسماع عايز الناس تسمعه وتراه هو فهو ايضا نفس الفكره بيصعد على كتف اخيه عشان ياخد لايكات اكتر ومشاهدات اكتر و فهو بي يسمع ذلك ده اللي في البخاري اظن من سمع سمع الله به واظن كمان في مسلم لم اكن واهما انا مش فاكر بصراحه من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به وده موجود برضو تراجعوا شروحه فهنا من قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة اللي بيطعن في أخيه ويسمع به ده زي فكرة الكاميرا بقى بدل ما يبقى مرآة صدق لا بيبقى كاميرا الضلال والفتنة والنشر والفضيحة ده غرضه ويقول لك انشر تؤجر والحق الفضيحة وفلان وغرضه يسعى وينقب عن هذه الأمور وفي ناس للأسف وده المفروض يا جماعة إن إحنا نقاوم الفضول أننا لا نبحث عن مثل هذه الأمور ولا نستقصي في مثل هذه الأمور بل نلتمس الأعذار يا جماعة الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم الراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا زنيت قال له إيه واضحة إيه زي الشمس أنا هو بيعترف يعني مش مثلا حد بلغ عنه ولا حد فتن عليه قال أنا زنيت قال صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت شوف النبي بيقول له بيقول له جايز أنت مش عارف يعني إيه الزنا أنت قصدك إنك قبلت بس يعني جايز الموضوع قبلة فقط مش زنا والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم يخلي حد يشوم يشم ريحة بقه جايز يكون شارب خمرة مش عارف هو سكران محاولات وراجل اعتراف رسمي واضح راجل في كامل قواه العقلية وجاي يتوب ولأن هو عقوبته الرجم والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول معه انتوا متخيلين احنا العكس واحد حب يعترف بذنبه يقول انا قبلت نقول له يا اخي لعلك زنيت ركز كده انت مش واخد بالك يعني يقول لك لا والله لا لا لا, لا. انت بس تلاقيك انت تلاقيك وقعت في الزنا انت مش واخد بالك فاحنا العكس احنا بنحاول نجيب الذنب الاعلى ونلصقه به وده طبيعه الناس اللي بتحب دايما طبيعه نفوس البشر تضخيم الامور اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به في قضايا ناس بتحب تذيعها وتضخمها يسمع مثلا عن واحد مثلا سمع عن حد مشكله مثلا وده برضه ضمن للاسف مفاتيح احنا كده برضه الحديث الاخراني كده اتكلمنا عنه مفاتيح الشر هدفهم مثلا اسقاط الدعاء داعية اخطا وكل الدعاء يخطئون لانهم بشر مش ملائكه فداعية اخطا فواحد مسك له غلطه معينه وطبعا بقى ايه غرضه الفضيحه وسكرين شوتس وبتاع يقوم ايه خلاص هو داعية اخطا على على قدر هذا الخطا يقوم هو يضخم الامور والنفوس يقول لك ما اصل اكيد مش عارف ايه ويضيف من عنده وذلك نادرا نادرا ودي كانت قصه كتير من المشايخ بيعملوها وقصه مشهوره اتعملت كتير قوي انك انت مثلا تختار 30 واحد وتقول لاول واحد سر تقول له مثلا معلومه وتقول له قولها لغيرك وتشوف هتوصل ازاي تفاجئ ان لازم المعلومه بتتضخم لغايه لما ترجع لك تاني طبيعه الناس انه ما بيعرفش يقدم المعلومه ساده كده يعني مش هينفع لازم مخلل شطه كاتشب مايونيز لازم يضيف عليها بعض المؤثرات طب يعني مش معقول هيديك الحادثه كده او الخبر كده يعني حاف كده لازم يضيف عليه بعض المؤثرات والايه اللي تدفعك لقبول الخبر ونشره فهنا من قام برجل المسلمين مقام رياء وسمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة نفس الحاجة بالظبط لذلك ده غدر أخاه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه ثم يقال خد بالك يرفع دي راية دي بقى الرياء ناس هتشوف بقى غدرته ويقال ده السماع هذه غدرة فلان هيتفضح زي ما كان بيسعى لفضح إخواني سيفضح لأن كانت نيته اللي كانت نيته نية إصلاح يعلم الله والله يعلم المفسد من المصلح دي من الآيات الجميلة من الشعارات الجميلة في سورة البقرة وإن تخالطوهم فإخوانكم في علاقات يا جماعة وإن كان الآية لها سياق في موضوع أكل مال اليتيم وإن أنت لما بتربي يتيم عندك في البيت طب هتحترز من أمواله طب هتاكلوا مع بعض إزاي في علاقات مع إخوانك يصعب الاحتراز التام فيها فهو بيغلط وإنت بتغلط عادي الخطأ المغفور اللي كان نيته الإصلاح والله ازيك ربنا قال إيه وإن تخالطوهم فإخوانكم صعب إن الفلوس في الأكل بينك وبين اليتيم تتقسم بالملي صعب علم أن لن تحصوه صعب فربنا قال والله يعلم المفسد من المصلح مين بقى اللي نصاب مين اللي بيحط ماله على مال اليتيم عشان ياكل مال اليتيم فكذلك في واحد نسال الله السلامه والعافيه ممكن يسعى في شيء معين لكن غرضه الفساد في واحد نسال الله ان هو يسترنا ويستعملنا غرضه الاصلاح حسب نيتك ان تكونوا صالحين وده برضه زي في ايه الاسراء مع الوالدين فانه كان للاوابين غفورا طيب المعنى الثاني قيل من قام بقى برجل مقام ريان وسمعة هو بقى المرة دي مش بيفضحه وده معنى جميل قوي لما قرأته في الشراح غريب قوي انه يمدح واحد كذب يعني مثلا انا اتسأل عن فلان فلان يا جماعة ده فلان اعلم اهل الارض انتوا اقعد ازود في المدح ففلان يرفع وانا استفاد من ذلك ونقسمه سوا بقى وانا حيل على فلان وفلان يحيل عليا وانا اظبط مع فلان اقول له انا هثني عليك انت اعلى من اهل الارض وانا برضو اعلى من اهل الارض بس النص الثاني من الكره دي نقسم بقى ايه مع بعض انت مثلا قو- انت اعلم اهل الحديث وانا اقول علي اعلم اهل التفسير ونمدح لاجل ان نجلب الرياء والسمعه فانا هستفاد برضه ه- ه- يعني هيجي لي بقى مشاهدات وياكل اكله ويكسى كسوه منها بسبب هذا الكذب والزور ان تقوم ان ت... وده من الغش للمسلمين ان ترفع لهم من لا يستحق الرفع وان تصدر لهم من لا يستحق التصدير ده من الغش للمسلمين دي امانه فالامر فعلا خطير فمن قام برجل مسلم مقار من رياء وسمعة انك تظل تمدح في انسان تستفيد من وراء هذا المدح لا تمدحه لله ولا لينفع المسلمين لا ليك اغراض اخرى انت عارف ان فلان اللي انت قاعد بتمدحه وبتثني عليه وبتقول كذا انت عارف انه بيغش المسلمين وبيفتي فتاوى آه، مليئه بالشذوذ عن اراء العلماء وبيخرج عن سنن اهل العلم انت تعلم ذلك ولكن بتمدحه ليه علاقات شخصيه هيرقيك في الوظيفه هيبقى يفتكرك في حاجة كده يعني ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة وفي رواية فإنه لا يزال في سخط الله حتى يجلس والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية كده انتهينا من النصف الأول اللي- النموذج الجيد اللي هو مرآة الصدق والنموذج بقى الكاميرا الفضاحة التي غ- آه يكون غرضها فتح إخوانه من المسلمين وإن هو يريد أن يسمع بهم وأن يرائي بهم وأن يتكلم عنهم تكملة بقى ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ابن ماجه كما قلت وإن كان بعض أهل العلم ضعفه قال النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عنه حديث أنس بن مالك إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناس أقسام و- وتقسيمات الناس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كتير وفعلا جميلة إنك تجمع آه، آه، حديث إنما الدنيا لأربعة نفر وحديث آه، اللي هو برضو ابن حجر حسنه وان كان بعض اهل العلم ضعفه تقسيمة الناس حسب الغضب وال والفيء اللي هو الرجوع يعني من الغضب واحد سريع الغضب بطيء الفيء واحد بطيء الغضب سريع الفيء تقسيمات الناس فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في تقسيمة تانية بيقول من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير شوف التلازم وكأن كثرة فتح الخير غالبا يستلزم غلق الشر وكأن والعياذ بالله كثرة الكلام في الشر وفتح أبواب الشر تستلزم غلق أبواب الخير ده طبيعي فطوبى ربنا يجعلنا منهم يا رب طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل والعياذ بالله لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه الكلمة أصلا جميلة قوي بتاعت جعل الله مفاتيح يعني ده يعني ايه تحسه كده فعلا تعبير رباني يعني تعبير نبوي يعني من كده قلت لكم في خلاف في السند التعبير جميل قوي ما قالش طوبى لمن كان هو مفتاح الخير لا هو اصلا ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى لذلك آه، الشراح لما اتكلموا قالوا اجرى الله على ايديهم فتح ابواب الخير كالعلم والصلاح حتى كانه سبحانه وتعالى ملكهم ادالهم يعني ملكه مفاتيح الخير ووضعها في أيديهم ده كلام كتير من الشراح في مثل هذا الحديث طيب خدوا بالكم من كلمة مفتاح المفتاح يا جماعة ما بيعملش مجهود كبير مش لازم يكون مجهوده كبير لكنه حينما يعمل يفتح بابا يعني ممكن بمجهود بسيط تنال خير عظيم وممكن بمجهود عظيم تنال خير أعظم وأعظم وأعظم ال- الفكرة إن المفتاح المجهود اللي هيعملوه سواء بسيط أو عظيم لا يتناسب مع فكرة الباب المفتوح الباب أعظم بكتير وهنا بقى حديث إن الرجل يتكلم بالكلمة مثلا من رضوان الله ر- يقول كلمة يرضى الله سبحانه وتعالى عنه كلمة هو ده مفتاح خير واحد عمل فكرة برنامج تعليمي للناس آه، واحد حب يحفظ الناس السنة واحد عمل حلقة تحفيظ يعني في أخت حبت تعمل تعلم الناس أمور دينهم الأخوات ف- فهي هنا مفتاح للخير إيه- إيه المجهود اللي بتعمله حتى لو صعب و- وتقيل لكنه يأتي بخيرات لا تحصى خيرات عظيمة لأن ده مفتاح هي فتحت في أبواب مغلقة بيسعى الشيطان لإغلاقها خلاص إيه، دور أهل الخير فتح هذه الأبواب فتح هذه الأبواب للناس فمفتاح الخير قاعد بيفكر في مصالح المسلمين محتاجين ايه محتاجين مثلا يتعلموا نحاول نسعى في مسائل التعليم للناس إيه، محتاجين ان هم حد يدلهم على باب الخير في واحد ياما دل الناس على دعاء علماء لم يكن الناس يعرفون عنهم شيئا ربنا اعطاه نوع من الشهرة هو إيه، عارف زي فأشارت إليه كده هو بيشير للخير بيدور على ال- الخير يقول لك اه انتوا ازاي ما سمعتوش سلسلة السيرة لفلان انتوا ازاي ما قريتوش كتاب الشيخ الفلاني انتوا ازاي ما التحقتوش بالبرنامج الفلاني هو بيدل للناس على الخير مفتاح الخير عكسه بقى اللي مفتاح الشر اللي بيفتح على الناس ابواب الشر انتوا ازاي ما عرفتوش المصيبة بتاعت فلان هو انتوا ما عرفتوش المصيبة اللي في البرنامج الفلاني وانا ما قلتلكوش على الفضيحة بتاعت الشيخ فلان هو انا ما وغرضه آه، كثير النقد نقد مطلوب وإعادة ضبط زوايا العمل الإسلامي مهمة وال- والنصح للمسلمين هام ولا سيما في الأمور العامة أحيانا تضطر للنصح العام لكن إنسان في إنسان بيغلب عليه ذلك الأمر ولا يراعي لا مصالح ولا مفاسد بيغلب عليه إيه، في واحد يا جماعة غالب كلامه هو هدم ونقد وتيجي تقول له أين البناء يقول لك ما تعملش حسابي في الوظيفة ديت يعني طب وأنت دورك نفسي أعمل درس والله يعني مش عارف بعمله ولا اسمه إشكالية الفهلوي في ش- أشخاص تقرا لهم تحس إن هو قاعد بيعمل مع احترامي شقلباظات يعني في الآخر ما بتطلعش منه بحاجة لا يمارس العلم نفسه كعلم يعني مش مثلا بيشرح للناس لغة ولا بيشرح للناس مثلا حديث ولا بيشرح يعني مش بيقدم تفاصيل العلم لا قاعد بيتكلم من بره يعني عامل زي كرتونة الكتب اللي شكلها حلو من بره كده يعني قاعد بيتكلم عن ان علم مثلا الحديث مليء بالنقص والثغور التي ينبغي ان تسد واما علم التفسير فبحاجه مش عارف الى ايه واما مش عارف ايه ويتكلم زي المستشرقين كده طب نخش بقى في الموضوع لا انا ماليش في المواضيع دي فهو يعني كثير التشكيك كثير التشكيك ولا يقدم بناء فهو تخصص تخصص في فرق بين ان واحد بيقدم نصيحة للمسلمين التقط شيء فعلا خطأ مثلا في دعوة او في شيخ او في طائفة مفيش اي اشكال ابدا ده إيه، وبأدب وبنصح ويقدم ذلك لعموم المسلمين لان ده بيقدم على عموم المسلمين وفي واحد بيغلب عليه ذلك وفي الاخر كما قلت الله يعلم المصلح من المفسد ممكن واحد يقسم بالله انه كذا والله اعلم بنيته يعني ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ذات الصدور وما يخفيه الإنسان حتى عن نفسه الله مطلع عليه تفاصيل التفاصيل الداخلية والدوافع الدوافع النفسية للكلام ما الذي دفعك ووزعك وجعلك تقوم وتمسك بالقلم لتكتب وتمسك بالجهاز لتتكلم الآن ما, الذي من- ما هو الدافع الغيرة على المسلمين إيه، ف- لابد الإنسان يراجع مثل هذه النوايا ولا سيما في هذه الأمور التي يترتب عنها ان هو هيكون مفتاح لفتح ابواب على الناس من قد تكون ابواب جدل وده من الاشياء العجيبه قوي فتح ابواب الجدال على عموم المسلمين بث المسائل الشائكه والقضايا الكلاميه الدقيقه الغامضه على عموم المسلمين و- و- ويعني الاصرار على اشغال عموم المسلمين بدقائق ال- المسائل الشرعيه ليه وإدخال عموم المسلمين دائما في حالة من الشك في كثير من الأئمة والطعن فيهم طب ليه؟ و- والجرأة على تكفير أئمة المسلمين ليه؟ يعني ليه حالة ال ال ال الشك اللي أنت بتبثها في الناس هو بهذه ال- الكلمات أو الفيديوهات أو المنشورات ال- التي لم تكفه شيئا هو فتح أبواب عظيمة من الشر هو مفتاح يعني المجهود اللي عمله بسيط لكن الشر الذي جاء من ورائه ممكن انا عايز اقول لكم ممكن جيل كامل لسنوات 10 20 سنه يعيشوا في التيه بسبب هؤلاء الذين يعني ضيعوا اعمار الناس لم يدلوا الناس على الخير شغلوهم بانفسهم تلاقي قاعد يعمل كل شويه منشورات وصفحات وبث مباشر يعني باوقات طويله ليتحدث عن نفسه وعن مشاكله الشخصيه طب وانا الناس استفادت ايه دلوقتي يعني فارق بين موقف منشور بتدافع عن نفسك طبيعي لكن أن يغلب هذا على الناس إشغال يعني الداعية لا ينبغي أن يشغل الناس بنفسه يشغلهم بالله بنبيه صلى الله عليه وسلم بنصوص القرآن وبالسنة ففي آه، يعني آه، ناس هي مفاتيح للشر تجد وتجد هذا من نفسك وتجد هذا من نفسك آه، متابعة فلان مثلا هل خلت آه، آه، خلتك مشغول بالأخطاء مشغول بالنقد والهدم مشغول بتتبع العورات أصابتك نسأل الله السلامة والعافية حالة من البذاءة في ال ال الكلام وأصابتك كده لوثة وأنا في طريقة نصحك لإخوانك ولا أصابتك بحالة من التريث قبل الكلام والتخوف قبل الخوض في مثل هذه الأمور واستخارة والاستشارة قبل الإقدام على هذه الأمور العظيمة وأهمية الانشغال, الانشغال بتعليم الناس وتقريبهم إلى دين الله سبحانه وتعالى إيه اللي بيغلب عليك من ثمارهم ستعرفونه ده مهم جدا ففي ناس وضع الله نسأل الله أن نكون منهم مفاتيح الخير في أيديهم يحط فكرة فكرة برنامج فكرة كتيب فكرة معينة في رمضان ويسعى في تنفيذها و... في ناس كده يعني يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون صادقا في هذا الأمر يعني من الناس اللي أنا أحبهم في هذا الأمر وحاسس إن هو مفتاح خير لكتير من المسلمين الشيخ أحمد السيد مثلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله شعلة من النشاط ايا كان بقى تتفق او تختلف مع بعض حاجات لكن الشيخ احمد آه، ما شاء الله قطب مفتاح خير كثير من ال... يعني آه، سد ثغر عظيم خصوصا قضيه الجيل الصاعد آه، سد فيها ثغر عظيم وغيره من اخواننا يعني انت الواحد المفروض يفرح لما يجد حد مثلا كفى المسلمين هذا الثغر انا برضو من الناس اللي بحبهم الشيخ محمد خيري مثلا تحس ان هو ربنا استعمله سد به ثغرا فانت لما تلاقي واحد ربنا استعمله في الدعوة مثلا اخواننا الدعاة اللي بيوصلوا لمئات من الناس لا يستطيع العلماء ان يصلوا اليه ربنا استعملهم في ابواب عظيمة لا مانع ابدا من نقد بعض الخطابات الدعوية ومراجعتهم والارسال ليهم وتقديم حتى كلام عام لكن لا تسعى لهدمهم انت مش هتشتغل وائل الابراشي يعني مش هينفع يعني مش هتسعى انك تجمع لهم اخطائهم وتهدمهم مفيش يعني والله يعلم المفسد من المصلح يعني عشان نكون كده نجيب الخلاصه والله يعلم المفسد من المصلح اللي عنده فعلا غيره على الدين مع واركز تاني تاني اهو غيره على الدين مع حرصه على اخوانه غيره على الدين مع حرصه على اخوانه لازم يجمع بين الاثنين ما ي- قدر المستطاع لا يغلب جانب على جانب ما يخليش حرصه على اخوانه يغلب غيرته على الدين غيرته على الدين ولا العكس ما يخليش غيرته على الدين تغلب حرصه على اخوانه يجمع بين الاثنين خلاص فمن الناس مفاتيح إيه، للخير مغاليق للشر لما بيلاقي باب فتنه بيجري يسعى يقفله بسرعه مشكله حصلت بين فلان يسعى لغلقها آه، فتنه هتنتشر يسعى بسرعه لاغلاقها يشغل عموم المسلمين لما اختلف الم- المسلمون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا وقال رجل يا للمهاجرين وقال يا للأنصار حصلت فتنة النبي صلى الله عليه وسلم شغلهم بالأعمال على طول و- وطول الليل مسيرة حتى آه، أنهكوا من التعب وناموا إن في الفتنة توقف عن الجدل ويشغل الناس بالعمل وأظن ابن عاشور كان له تعليق بديع في سورة الأحزاب لما كان بيقول إيه علاقة بي- بيبحث عن علاقة آية بالآيات السابقة إيه علاقة قول الله سبحانه وتعالى بعد الآيات اللي اتكلمت عن انتشار فتنة آه، لما بدأ بعض المس- المنافقين يتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها ويطعنوا في ذلك الأمر وقالوا إذا تزوج آه، زوج ابنه مرات ابنه لأنه كان بالتبني زيد فلما لغي التبني هي يس- وطلقها زيد يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها فبعد ال- القصة آه، في سورة الأحزاب القصة من آية 36 لآية 40 وخلصت القصة آية 41 يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ت- راجع ابن عاشور هنا اتكلم كأن معنى إن ما تنشغلوش بده وانشغلوا بعمل بقى صالح فهنا آه، في ناس مغاليق للشر بفضل الله لما بتحدث فتنة بيسعى لإشغال الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم وفي ناس العكس ويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه والعياذ بالله في واحد متخصص متخصص مشاكل آه، من الآثار الجميلة أوي اللي كنت قرأتها في آه، على قناة التليجرام بتاعت آه، أحد الإخوة الأفاضل اسمه إسلام عفيفي بيقول إيه ذكر أثر في تفسير الطبري عن العلاء بن المسيب عن أبي الضحى قال سمعته يقول في هذه الآية اللي هي آية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال مين دول قال من الناس مفاتيح إذا رؤوا ذكر الله لرؤيتهم في واحد يا جماعة هو مفتاح مفتاح الخير بمجرد صورته بمجرد رؤيته يعني تشوفه تحس انك مقصر في الدين وهؤلاء يعني يسعى الانسان لان هو ولو ان يسافر لهم تقطع المسافات لهم تزور اخوانك في الله الشيخ شيخ شاكر علق على الاثر ده في الطبري تعليق جميل قوي قال مفاتيح جمع مفتاح وهو الذي يفتح به الباب انما اراد انهم شوف بقى الكلام الجميل بقى شوف بقى الكلام الايه الكلام بقى اهل العلم اللي بيلخص مش اللي انا عمال ارغي فيه من ساعتها بيقول ايه انما اراد انهم يفتحون باب الخير للناس تبيع قصده ان دول هدفهم قاعدين بيفتحوا باب الخير للناس طيب ايه علاقه بقى مفاتيح واذا رؤوا ذكر الله قال واعظم الخير ذكر الله سبحانه وتعالى بيذكرهم بذكر الله سبحانه وتعالى من اعظم الخير ان يذكر الناس بذكر الله سبحانه وتعالى يبقى أنا كده انتهيت من الأحاديث اللي أنا عايزة أعلق عليها فإذا إحنا عايزين يكون غرضنا التخلق بهذه الأخلاق الطيبة والابتعاد عن الأخلاق السيئة نسأل الله السلامة والعافية عايزين نكون مرآة صدق لإخواننا والأخت تكون مرآة صدق لأختها لا تسعى لفتحها تكون مرآة صدق حقيقية هدفها الإصلاح إذا رأى فيه على المعنى الأول إذا رأى فيه عيبا أصلحه وعايزين نكون مفاتيح خير قاعدين بنبحث كيف نبث الخير للناس كيف نشغل الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم لا نشغل الناس بما يصرفهم عن مراد الله معاذ الله من ذلك خلاص أنا فوجئت إن الوقت إحنا عدينا الساعة أنا بعتذر على الإطالة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في صحة وعافية وأن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال وإن شاء الله التسجيل ده ينشر على القناة مع بعض المصادر والمراجع اللي ممكن تساعد في فهم هذا الأحاديث وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم وأن يهدينا وإياكم إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته